أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين تكلمنا في الحديث السابق عن ميراث الجد مع الإخوة وأن الجد مع الإخوة إما أن يكون معهم صاحب فرض وإما أن لا يكون معهم صاحب فرض إذا كان الجد مع الإخوة مع صاحب فرض فللجد أخير حالة من ثلاث حالات إما أن يكون يدخل معهم مقاسمة كأخ معهم أو أنه يأخذ سدس جميع المال أو أنه يأخذ ثلث الباقي بعد صاحب الفرض يبقى هذا إذا كان الجد معه صاحب فرض مع الإخوة إذا لم يكن مع الجد والإخوة أصحاب فروض يبقى الجد له خياران إما أنه يدخل مقاسمة مع الإخوة وإما أن يأخذ ثلث جميع المال الجد مع الإخوة ممكن يكون الجد معه أخ واحد معه أخوان معه أخ وأخت أخ وأختان أو بحسب العدد الإخوة الذين مع الجد إما أن يكونوا إخوة شقاء وإما أن يكونوا إخوة لأب هنا يرث الإخوة مع الجد فإذا كانوا إخوة لأم فلا ميراث لهم لأن الجد يحجب الإخوة من الأم يبقى الكلام في الجد مع إخوة شقاء أو إخوة لأب فإذا كان الجد معه أخ شقيق للمتوفى ومعه أخ لأب يبقى في هذه الحالة نقول نعطي الأخ لأب الأحظ نعطيه الأحظ الجد أعطيناه الأحظ من المال والأخ لأب أيضا ننظر في الأحظ له نعمل إيه نقول نعد الإخوة لأب على الإخوة الأشقاء نعدهم بحيث يزيد العدد فيقل نصيب الجد ويأخذ الأحظ له مما ذكرنا يبقى فرضنا جد ومعه أخ شقيق فقط وهنا في هذه الحالة الأحظ الجد يأخذ إيه مقاسمة يبقى الجد هياخد مسألة من اثنين الجد النص والأخ الشقيق النص الجد معه أخوان شقيقان يبقى الجد هياخد يستوي له الثلث مع المقاسمة يبقى هياخد التلت والشقيقان كل واحد هياخد التلت لو أن الجد معه أخوان لأب أخوان لأب يبقى في هذه الحالة بدل الشقيقين هيبقى أخوان لأب هل يحجبهما الجد؟ يبقى الحكم حكم الأخوين الشقيقين تماما يبقى جد معه أخوان لأب نقول الجد إما ياخد ثلث الجميع أو يدخل مقاسمة هي هي لاحظ أخوان شقيقان الجد خد التلت أخوان لأب الجد برضه خد التلت يبقى على ذلك ما فرقتش إنه أخ شقيق ولا أخ لأب فإذا كان الجد ومعه أخ شقيق ومعه أخ لأب يبقى هنا نعتبر كأنهما شقيقان أو كأنهما أخوان لأب ونعطي الجد التلت بتاعه وما نزودوش عن ذلك ونعطي الأخ الشقيق الباقي يبقى هنا بنسمي المسألة المعادة المعادة بأعد الأخ لأب على الأخ الشقيق ونقص نصيب الجد يبقى المعادة هتنفع لو إن أخ شقيق واحد مع الجد ومعه أخ لأب تنفع المعادة المعادة تنفع لو أخت شقيقة ومعها أخ من الأب بعد واشوف ايه اللي يكون فيها وان كان مساله الاخت الشقيقه هيكون فيها كلام بعد شويه في الزيديات الاربعه مع الاخت الاب او مع الاخ لاب. لكن الغرض ان في المعاده ان بدي الاخ الشقيق او الاخوه الاشقاء الاحظ لهم كما اني اخترت للجد الاحظ له في الصور بتاعته. يبقى المعاده اعد الاخوه لاب على الأخ الشقيق أو الأخ والأخت الشقيقان بحيث إن الجد بديله النصيب بتاعه الأحظ بالنسبة له وأيضا الأشقاء أديهم الأحظ لهم بأني أعد الأخ لأب عليه في أحوال ما بحتاجش المعدة لو إن عدد الإخوة الأشقاء اثنين يبقى هنا الجد بيستوي له إيه الثلث مع مع المقاسمة فلو أن الأخوان الشقيق الأخوين الشقيقين معهما أخ لأب هل المعدة هتفيد حاجة؟ مش هتفيد لأن الجد بقول له هتاخد في هذه الحالة التلت حظ لك ما احتاجش المعدة يبقى كأن المعدة أحتاجها لو في شقيق واحد لو في شقيق واحد أحتاج لهذه المعادة لو في شقيقتان أحتاج لهذه المعادة مسألة فيها جد ومعه شقيقتان ومعهما أخ لأب أخ لأب يبقى هنا هقول الجد هنديله النصيب بتاعه إيه الأفضل له في هذه الحالة شقيقتان وأخ لأب يستوي له ثلث الجميع مع المقاسمة يبقى أخذ الثلث أدي الشقيقتين إيه أديهم التلتين يبقى كسبوا هنا أخذوا أكثر لما عديت عليهم الأخ من الأب أو الأخت من الأب زاد النصيب بتاع الشقيقتين آه المعادة في متن الرحبية لنا فيها واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد يبقى هنا الإخوة لأب يعدون على الإخوة الأشقاء علشان أدي الشقيق الأحظ وبعد كده أحكم على الإخوة بعد العد يقول واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد يعني وزع المال على هذه الصورة إن الشقيق بيحجب الأخ لأب يبقى الشقيق هو الذي يأخذ المال المعادة بيقول لنا في مطالب أولي النهى ولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر كولد الأبوين في المقاسمة للجد إذا انفردوا عن ولد الأبوين لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت يعني الإخوة لأب حكمهم حكم الإخوة الأشقاء في عدم وجود الإخوة الأشقاء طيب فإن اجتمع مع الجد والشقيق ولد الأب عده يعني هيعد مع الشقيق الأخ لأب على الجد ويزاحمه به الأخ الشقيق يزاحم بمين بالأخ لأب يبقى هنا عندي جد وعندي شقيق وعندي أخ لأب الأصل أن أخ الأب مش هيرث مع الشقيق ولكن أزاحم به على الجد عشان أنزل نصيب الجد وأدي الأخ الشقيق الأحظ له يقول زاحمه به وحسبه عليه من عدد الرؤوس حسبه عليه من عدد الرؤوس إن احتاج الشقيق لعده إمتى إمتى يحتاج الشقيق لعده ولنا ككون الشقيق أقل من مثلي الجد يبقى هنا الشقيق أقل من مثلي الجد يحتاج أن نضيف عليه الأخ الأب ليعطيه الأحظ أما إذا كان الشقيق مثليه زي جد وأخوين لأب وأخ ولا أخوين شقيقين وأخ لأب فلا معادة كجد وأخوين شقيقين وأخ لأب فلا معادة لأن الجد هنا لا يقاسم يبقى الشقيقان هياخدوا باقي المال بعد ما الجد هياخد الثلث بتاعه والأخ الأب مش محتاج إن أنا أعد عليه طيب إذا اجتمع ولد الأب ده اللي عندكم بقى في الكتاب في منار السبيل إذا اجتمع ولد الأب مع الشقيق عده على الجد إن احتاج الشقيق لعده ككون الشقيق أقل من مثلي الجد ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا ده وقفنا عليه في المرة اللي فاتت وذكرنا مسائل اللي هي الزيديات الإيه الأربعة الزيديات الأربعة اللي هي في هذه المسألة يقول لنا ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب يبقى هنا عندي جد وعندي الآن شقيقة جد وشقيقة ومع هذه الشقيقة فيه إخوة لأب أو أخ لأب ممكن يكون أخا لأب واحدا أختان لأب أخ وأخت لأب أخوان لأب وأخت لأب يبقى هنا بحسب العدد اللي موجود فيها هنحل المسألة بصورة جديدة فيها الصورة هنا بيسميها الزيديات الأربع يعني أربع مسائل لزيد بن ثابت رضي الله عنه أفتى فيها بحل معين أعطى الأحظ للأخت وأعطى الجد الميراث بتاعه الأحظ له بيسمي الصورة الأولى العشرية اللي هي صورة جد وشقيقة وأخ لأب الثانية العشرينية جد وشقيقة وأختان لأب يبقى هي الصورة شوف جد ومعه شقيق يبقى هنا نقول مقاسمة جد ومعه شقيقة برضه هنقول مقاسمة لكن لما جاء الأخ للأب قلنا في هذه الحالة لو أعطينا مقاسمة ومشيناها على كده يبقى الجد هنقول ياخد النصيب بتاعه بالمقاسمة واضح الصورة هتبقى من خمسة مش كده الجد هياخد النصيب بتاعه اللي هو اتنين من خمسة يتفضل تلاتة من خمسة أما أجي أدي للشقيقة الباقي بتاعها هنقول الشقيقة هتاخد قد إيه من هنا تدخل مقاسمة يبقى أقل من أخ لأب طب هديها إيه يقوم يقول لي لا ارجع لاصلها لفرضها الاصلي اللي هو كانت تاخد ايه؟ النص علشان اقول اللي اتبقى في النهايه اديه للاخ لاب. لو مكان الشقيقه هذه اخ شقيق كان عملنا ايه فيها؟ ياخد الباقي كله. لكن لما كانت شقيقه هيفيض حاجه لما نقول هنف- هيفيد ازاي؟ بالمقاسمه ما ينفعش نديها اقل من آه، الاخ للاب. يبقى اديها اصل النصيب بتاعها اللي كان نص المال والاخ لاب ما يفيد له من المال. الصورة فيها جد ومعه شقيقة وأخ لأب هتكبر شوية تبقى من عشرين اللي هي جد وشقيقة وأختان لأب تكبر شوية هيقول لنا مختصرة زيد هي برضه الجد والشقيقة وأخ وأخت الأب ومعهم أم يبقى في صاحبة فرد هنا في هذه الصورة أو تسعينية جد اللي هي هيبقى الجد والشقيقة وأخوان وأخت لأب ومعهم الأم آه، اللي هي صاحبة الفرد الصورة الأولى الزي من الزيديات الأربعة اللي هي منسوبة لزيد قال لنا العشرية وادي الصورة بتاعتها شقيقة وجد وأخ لأب طيب احنا بنقول الأصل هي جد وشقيقة وأخ لأب بس لما نعملها بالصورة دي هيبقى الحل أسهل شقيقة وجد وأخ لأب هنقول بالمقاسمة دي خدناها المرة اللي فاتت دي مش كده؟ هنحل بالمسألة هتبقى من كام؟ المقاسمة بعد عدد الرؤوس الشقيقة هدي سهما واحدا الجد هديله سهمين الأخ الأب هديله سهمين يبقى المسألة من خمسة يبقى هنا الشقيقة مع الجد والأخ الأب الشقيقة زيد بن ثابت قال في هذه الصورة هديها النصيب بتاعها اللي هو النصر أعطيها النصر يبقى أصل المسألة بتاعتنا كانت من خمسة حدي للشقيقة النص بتاعها بقت خدت اتنين ونص الجد بقول له ليك مقاسمة في هذه الصورة ليه له مقاسمة اديته مقاسمة ليه اه لانه الاحظ له الاحظ الجد انه ياخد مقاسمه في هذه الصوره لان عدد الاخوه اللي معاه معه شقيقه ومعه اخ لاب يبقى اقل من مثليه يبقى الافضل له في هذه الحاله ياخد ايه؟ اه المقاسمه هياخد بالمقاسمه اثنين من خمسه اللي هي الرؤوس كلها عددهم خمسه الجد اثنين يبقى هياخد اثنين من خمسه رجعنا للشقيقة وقلنا لها أنت هتاخدي نص جميع المال فخدت اتنين ونص اتفضل الأخ الأب قد إيه؟ اه اتفضل الأخ الأب الباقي اللي هو نص واحد صحيح من الخمسة. المسألة فيها كسر هضرب في اتنين هتبقى من عشرة الشقيقة لها خمسة من عشرة الجد له أربعة من عشرة الأخ لأب له واحد من عشرة يبقى كأن الصورة دي في النهاية سماها عشرية لأن اتحلت من عشرة المخرج بتاعها من عشرة يبقى الكسور المجموع بتاعهم عشرة هندي للشقيقة النصف كاملا لها هتاخد خمسة من عشرة الجد بالمقاسمة هياخد كام؟ أربعة من عشرة مش كده؟ الأخ لأب هياخد واحد من عشرة نفس الصورة هذه لو كان بدل الشقيقة آه، عندنا شقيق أخ شقيق مع جد مع أخ لأب هنقول هنا الشقيق م، هيبقى مع الجد والأخ لأب عدد رؤوس كام؟ اه هيبقى ثلاثة لو ضربنا في اثنين بقى العدد ستة هنا العدد خمسة نقول الشقيق مع الجد الجد هديله اثنين من ستة اللي هو هياخد الثلث والباقي مين اللي هياخده؟ هياخده الشقيق هياخد الشقيق يبقى لو كان هنا شقيق مكان ال- ال- الشقيقة هيبقى المسألة من ثلاثة الجد هياخد واحد من ثلاثة الشقيق هياخد اثنين من ثلاثة خد الثلثين فلما كانت شقيقة أعطيناها النصف اللي هو أصل الفرض بتاعها وتفضل الباقي اديناه للأخ لأب يبقى هنا في حالة الشقيقة الواحدة هيفيد لكن لو كانت شقيقتين م، هنقول الأخ الأب هيفيد له حاجة لو كان شقيقتين نعم مش هيفيد الأخ الأب حاجة فيها لأن الشقيقتان الأصل ياخدوا كام؟ التلتين شقيقتين ياخدوا التلتين لكن الجد اديت له في هذه الحالة الأربعة من عشرة اللي هي الخمسين خمسين الباقي أقول ياخدوا شقيقتين مناصفة فيما بينهما ولا يفضل للأخ للأب شيء طيب الصورة الثانية العشرينية هي نفس الصورة الأولانية دي بس هنزود بقى بدل ما أخت الأب بقت أختين لأب هي هي نفس الصورة بس هنكبر المسألة عشان ما يبقاش فيها كسور في النهاية يبقى مسألة شقيقة وجد وأختان لأب نفس الحكاية بنقول هذه الصورة اللي زيد قال فيها ند الشقيقة نصف المال ودخل الجد معهم مقاسمة بالمقاسمة هتبقى الصورة من كام هنا شقيقة واحد اختان لأب اتنين بقوا تلاتة الجد اتنين بقت كام خمسة هي نفسها يبقى نقوله الشقيقة هديها نصف الجميع الجد بديله مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين يعني الباقي ياخدوه لأختين لأب مناصفة طيب الصورة بالمقاسمة هتبقى من كام؟ مقاسمة هتبقى من خمسة خمسة أدي للشقيقة نص الخمسة اللي هي اتنين ونص أدي للجد بالمقاسمة كام من الخمسة؟ اتنين من الخمسة الباقي للأختين لأب اللي هو النصف النصف الأختين للأب أقول هنا أختين لأب هياخدوا النص في كسر يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ في أربعة يبقى تتضرب المسألة في أربعة بقت من عشرين عشان كده سموها بإيه؟ عشرينية زيد مسألة من عشرين يبقى خد المجموع قسمنا الميراث على عشرين سهم هندي للشقيقة النصف عشرة من عشرين ونعطي للجد ثمانية من عشرين اللي هو أخذها إيه؟ بالمقاسمة كان بياخد اتنين من خمسة بالمقاسمة أخذ الآن ثمانية من عشرين هيفضل الأختين لأب اتنين لكل واحدة تاخد إيه؟ واحد منها طيب دي أخذناها المرة اللي فاتت مش كده؟ طيب يبقى الصورة الجديدة اللي هي مختصرة زيد مختصرة زيد واضح إن هي مسألة كبرت وبعدين اختصرها زيد نفعت الاختصار فاختصرها مختصرة زيد ودي بتحل بطريقتين فهنشوفها بم... ب... بالاختصار ونشوفها بالحل من الأول من غير ما نحتاج للاختصار إيه مختصرة زيد؟ يقول لك مسألة فيها أم وجد وشقيقة أهو جد وشقيقة برضه جد وشقيق وفيها إخوة لأب أخ وأخت الأب أخ وأخت الأب ومعهم أم صاحبة فرع بيقول لنا سميت مختصرة زيد اللي عندكم في كتاب بقى لأن زيدا صححها من 180 يبقى المسألة كبرت وصلت عدد الأسهم 108 وردها بالاختصار ل 54 إن وجد مسألة كلها تنفع الاسم على اثنين فاختصرها إلى 54 أصلها ستة أصل المسألة كانت ستة للأم واحد يبقى خمسة لما يقول لنا هنا راس المسألة أم وجد وشقيقة وأخ وأخت الأب مين صاحبة فرض هنا فيهم؟ الأم صاحبة فرض فرضها قد إيه؟ السدس لأن في إيه آه جمع من الإخوة ذو عدد في شقيقة وفي أخ أهو وأخت لأب يبقى في عدد من الإخوة للمتوفى يبقى يحجبون الأم حجب نقصار من الثلث إلى السدس يبقى السدس بتاعها هو اللي هيبقى رأس المسألة يبقى أصلها من كام؟ من ستة وده اللي بيقوله لك هنا الأصل من ستة يبقى خمسة للجد والإخوة على ستة آه يبقى خمسة هي المسألة كان فيها جد وشقيقة وأخ وأخت الأب عدد الرؤوس كام الآن اللي هي بالمقاسمة ستة مش كده هيتقسم عليهم كام الخمسة فده اللي بيقول لك هنا إنه الخمسة مع الستة تباينها هتضرب المسألة أصلها كان ستة تضربها في ستة تاني بقت من ستة وتلاتين للأم السدس بتاعها يقول لك ستة للجد هياخد عشرة للشقيقة 18 يبقى سهمان للأخ والأخت للأب على ثلاثة تباينهما فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته سهمان الأنصباء كلها متوافقة بالنصف يعني الصورة كلها تنفع الاسم على اثنين فردها للنصف اللي هي أربعة وخمسين طيب نشوف بقى الصورة بتاعتها الأمر الكتابي كده الشرح اللي بيذكره يمكن يكون صعب إن احنا نفهمه لكن لما تترسم قدامنا في جدول تبقى أسهل علينا واضح الجدول كبير شوية فركز معانا في الجدول اللي موجود الصورة أم اللي هي صاحبة الفرد جد شقيقة أخ لأب أخت لأب الأم لها السدس الباقون مقاسمة الباقون مقاسمة لغاية كده في حاجة مش مفهومة لسه ما دخلناش في المسألة م. يبقى عندي كان أم جد شقيقة أخ لأب أخت لأب بنقول الأم لها السدس بتاعها الباقي مقاسمة أما نشوف عدد الرؤوس الجد كام اتنين سهمين الشقيقة واحد الأخ لأب اتنين الأخت لأب واحد يبقى المجموع بتاعهم كام ست شوف هنا ستة يبقى الجد يستوي له ايه المقاسمة لأن هياخد اتنين من ستة مع ايه مع ثلث الباقي هو هي مقاسمة مع ثلث الباقي مفهومة ولا صعبة أنا بشوف هنا عدد الرؤوس الموجودة الجد اتنين الشقيقة واحد الأخ الأب اتنين الأخت الأب واحد يبقى المجموع بتاع الرؤوس كام ستة مش كده يبقى الجد هياخد منهم كام من الستة دول اتنين هياخد تلت الستة دي الستة اللي هم بتاع دول عبارة عن ايه بعد الأم الباقي بعد نصيب الأم الباقي بعد نصيب الأم يبقى يستوي للجد أن يأخذ بالمقاسمة أو أنه ياخذ تلت الباقي هي هي لو حلينا بالمقاسمة هتكبر ويطلع لنا مختصرة زيد رضي الله عنه لو حلينا بتلت الباقي بقت مسألة أسهل نحل الحل الأول اللي هو مختصرة زيد قلنا الصورة في سدس للأم يبقى من ستة الأم هتاخد واحد من ستة الباقي خمسة اللي هو هياخدها الجد والشقيقة والأخ الأب والأخت الأب بالمقاسمة نشوف الرؤوس كده هنلاقي الجد اتنين الشقيقة واحد الأخ لأب اثنين الأخت لأب واحد طبعا بنعمل مقاسمة دي عشان نصيب الجد نطلع نصيب الجد وبعدين نرجع تاني ندي الشقيقة النص بتاعها هنقول المسألة كانت من ستة المقاسمة بقت هيتقسم الأسهم على ستة هإن كأني هقسم الخمسة دي كام سهم ستة بين الخمسة وبين الستة إيه تباين يبقى هضرب المسألة كلها في كام في ستة يبقى هنا ادي ضربت المسألة كلها في ستة براس المسألة هتبقى 36 ستة في ستة في 36 الأم كان لها واحد من ستة الآن لها ستة من 36 الخمسة دي هتبقى كام الآن؟ هتبقى 30 يبقى الخمسة الآن هتبقى 30 أبتدي أقسمها أدي لأصحاب النصيب آه الجد كان بياخد سهمين اتنين مش كده؟ أنا ضارب المسألة كلها في كام؟ في ستة الستة بضربها في الخمسة بقت بكام؟ بتلاتين الجد بياخد اتنين من الخمسة يبقى هياخد الخمسين هياخد الخمسين النصيب بتاعه بسهولة بضرب الاتنين دي في الخمسة يطلع النصيب بتاع الجد اللي هو عشرة الشقيقة بديها ايه بديها ايه النصف اصلا اللي هو زي اللي على على زيدات الاربعه بيقول الشقيقه بديها النصيب بتاعها الفرض بتاعها ونقص من الاخوه للاب اديها النص النص بتاع الايه 36 يبقى هقول لك النص النص هيطلع 18 من 36 اجي الان بقى اجمع الاسهم اللي موجوده واطرح من 36 يبقى نصيب مين الاخ والاخت للاب يبقى اقول في 18 عندي اهي بتاعت الشقيقه الجد كان لها 10 يبقى 28 الام كان لها 6 يبقى 34 يتفضل لدول كام؟ اثنين الاخ لاب والاخت لاب تفضل لهم كام؟ اثنين اثنين هقسمه الاخ لاب واخت اب بنسبه ايه؟ اثنين لواحد يبقى ثلاثة مش كده؟ يبقى أرجع أقول هنا في تباين بين الاثنين وبين الأسهم بتاعتهم هضرب المسألة كلها في كام؟ أه في ثلاثة يبقى هنا أقول في ثلاثة هطلع لي بكام؟ 108 يبقى راس المسألة ب 108 الأم خدت 6 من 36 يبقى هياخد 108 كام؟ 18 الجد كان بياخد 10 من 36 هياخد 108 كام؟ 30 من 108 اللي حصل ضرب الثلاثة في العشرة الشقيقة كانت بتاخد 18 من 36 يبقى هتاخد نص ال 108 54 دول كانوا بياخدوا 2 من 36 والأخ الأب والأخت الأب هديهم الآن كام؟ ستة ستة وارجع أقسم الستة دي بنسبة 2 إلى واحد يبقى حد للأخ الأب أربعة من 108 والأخت الأب 2 من 108 لو بصيت المسألة هلاقي 108 تحتها 18 تحتها 30 تحتها 54 تحتها 4 تحتها 2 كلهم يقبلوا الاسم على كام؟ على الاثنين يبقى بينهم توافق بإيه؟ بالنصف أقوم أقسم المسألة كلها على اثنين هقول يطلع لي المسألة من 54 الأم هتاخد تسعة اللي هو نص 18 تسعة من 54 الجد هياخد 30 من 108 يبقى النص بتاعه 15 من 54 الشقيقة بتاخد 18 من 36 بقت 54 من 108 قسمتها على 2 بقت 27 من 54 الأخ الأب كان بياخد 4 من 108 هديله الآن كام؟ 2 الأخت لأب كانت تاخد 2 هتاخد الآن 1 يبقى بعد الاختصار المسألة هتحل من 54 الأم هتاخد 9 من 54 الجدة هياخد 15 من ال 54 الشقيقة هتاخد 27 من ال 54 الأخ الأب ياخد 2 من 54 الأخت الأب تاخد 1 من ال 54 طيب لو أنا جيت هنا حاولت أقول الجد معه صاحبة فرد يبقى ليه كم خيار؟ ليه كم خيار الجد؟ ثلاث خيارات الجد له ثلاث خيارات الآن الأحظ له إيه الخيارات المطروحة للجد سدس الجميع أو ثلث الباقي أو المقاسمة مش كده بالمقاسمة اللي احنا حليناها هنا خد كام 15 من 54 15 من 54 ده بالمقاسمة طيب لو قلنا ثلث الباقي المسألة رأسها من 54 ثلث الباقي بعد الأم الأم كانت واخدة كام؟ تسعة هطرح التسعة من 54 اتفضل كام؟ 45 أديله الثلث بتاع ال 45 كام؟ 15 يبقى هي هي هي هي نفس المسألة لو خد بالمقاسمة هي نفسها بثلث الباقي الحل الثالث بتاعه إيه؟ سدس الجميع الجميع كان كام؟ 54 السدس بتاعه تسعة يبقى هنا إيه الأحظ له؟ إما المقاسمة وإما ثلث الباقي طيب بالمقاسمة كان الحل الضخم اللي قدامنا ده اللي سميناه إيه؟ مختصرة زيد رضي الله عنه نحلها بثلث الباقي تطلع أسهل المسألة نشوفوا كده أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب أقول الأم هديها النصيب بتاعها سدس الجد أديله ثلث الباقي الأخت أديها النصف الباقي تعصيبا للأخ لأب مع الأخت لأب يبقى المسألة عندي في سدس وثلث ونص مسألة من كام؟ من ستة. الأم خدت سدس الستة واحد. الجد ثلث الباقي يعني ثلث الكام؟ الخمسة لأن الأم خدت واحد من ستة اتفضل كام؟ خمسة من ستة. الجد هياخد ثلث الخمسة دي يبقى هياخد خمسة على ثلاثة عبارة عن واحد وثلثين. الشقيقة هتاخد نصف الجميع، نصف الجميع خدت كام؟ ثلاثة من ستة الباقي تعصيبا للأخ لأب والأخت لأب هيبقى كام الباقي ده تلت تلت واحد صحيح مش كده لأن الجد إحنا ادينا له خمسة على ثلاثة مش كده ادينا له خمسة على ثلاثة عبارة عن واحد وتلتين واحد وتلتين من الستة اللي عندي هيتفضل تلت تلت واحد صحيح من الستة دي اللي هو هياخده الأخ لأب مع الأخت لأب الآن عندي المسألة فيها خمسة على ثلاثة وفيها واحد على ثلاثة يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ أضربها في ثلاثة مش كده؟ يبقى أرفع الكسر أضرب في ثلاثة. رأس المسألة بقت من 18 الأم هتاخد ثلاثة من 18 الجدة هياخد خمسة من 18 الشقيقة هتاخد تسعة من 18 الإخوة لأب دول هياخدوا واحد من 18 هرجع اقول في اخ واخت الاب هيتقسم للذكر مثل حظ الانثيين يبقى السهام بتاعتهم هتبقى اثنين وواحد يبقى السهام ثلاثه اضرب المساله كلها مره ثانيه في كام؟ في ثلاثة عشان أرفع الكسر بتاعهم كان الأخ الأب ليه سهمين الأخت الأب لها سهم بقى المجموع بتاعهم ثلاثة بضرب المسألة كلها في ثلاثة بقت من 54 الأم هتاخد ثلاثة من 18 يبقى الآن هتاخد تسعة من 54 الجد كان بياخد خمسة من 18 الآن هياخد 15 من 54 الشقيقة كانت بتاخد تسعة من 18 هضرب في ثلاثة هتاخد 27 من 54 الأخ لأب وأخت لأب كانوا بياخدوا واحد من 18 هياخدوا ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى اثنين وواحد يبقى هنا حل مختصرة زيد بطريقة ثلث الباقي أسهل بدل ما أنا أخليها من 108 وأرجع أختصر ل 54 لا من الأول جات لي 54 فاختصرت خطوة في المسألة سهلة المسألة ولا صعبة؟ تحبوا نعيدها تاني؟ أه. أعيدها تاني؟ مختصرة زيد عبارة عن أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب عندي أم وعندي جد وعندي شقيقة وأخ لأب وأخت لأب بنقول عندي جد معه إخوة ومعهم صاحبة فرد يبقى الجد ليه كم خيار كم خيار واحد من ثلاثة الأحظ له من هذه ال- الخيارات الثلاثة إما يأخذ سدس الجميع وإما أعطيه ثلث الباقي بعد صاحبة الفرد وإما أدخله مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين لو جيت أحسبها كده بالعقل هقول الأم بتاخد كام السدس يبقى المسألة هتبقى من كام من ستة الأم خدت سدس واحد من ستة اتفضل خمسة من ستة هياخدوه المجموعة دول الجد والشقيقة والأخ الأب والأخت الأب الجد اللي معاه من الأخوة أكتر من ضعفه ولا ضعفه ولا أقل من الضعف معه إيه ضعفه طالما الجد معه ضعفه من الإخوة يبقى يستوي له إيه المقاسمة مع ثلث الباقي يبقى اقتصر على نفسه وحلها بثلث الباقي من الأول يبقى أدي للجد إيه ثلث الباقي بقول له يستوي لك انك تدخل مقاسمه مع ان انت تاخد ثلث الباقي بعد صاحب الفرض فاديله في هذه المساله ثلث الباقي هشوف الشقيقه والاخوه الاب اقول لهم انتوا هتاخدوا ايه الباقي ياخذون الباقي لكن هل يعقل هنا ان الشقيقه مع الاخ الاب واخت الاب ادخلهم ياخدوا الباقي مقاسمه بينهم ينفع ما ينفعش لان المساله لو اصلا انسان توفي ترك شقيقه وترك اخا لاب واختا لاب هحلها ازاي هقول الشقيقه لها النصف الباقي ياخد الاخ الاب والاخت الاب يبقى اديت للشقيقه ايه النصف الان اعتبرها كانها على هذه الحاله اقول بعض اصحاب الفروض هقول الشقيقه هتاخدي نص الجميع تاخدي نصف الجميع يبقى هنا الان الشقيقه هديها نصف جميع المال واقول للاخ الاب والاخت الاب انتم عصبه خدوا الباقي اذا فاض لكم باقي للذكر مثل حظ الانثيين يبقى ياخدوا الباقي تعصيب سهله لغايه كده طيب الام خدت السدس يبقى المساله بتاعتي من سته الأم خدت واحد من ستة الجد خد تلت الباقي الباقي كان كام خمسة بطرح الواحد من الستة الموجودة دي تفضل خمسة الجد هياخد التلت بتاع الخمسة دي يبقى خمسة على ثلاثة الشقيقة هتاخد نصف الجميع يعني تاخد كام ثلاثة خدت ثلاثة مش هيأثر نصيبها في الجد مش هيأثر بحاجة انها تاخد ثلاثة لكن هيأثر في الإخوة الأب ان هم يقل النصيب بتاعهم طيب الباقي تعصيبا للأخ الأب والأخت الأب اللي هو عبارة عن تلت اللي هو واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة تلت واحد صحيح من الستة مش كده؟ يبقى ده الباقي له أما أجي أقول مسألة فيها كسور الكسر اللي هو تلت يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ عشان أرفع الكسر ضربت المسألة في ثلاثة بقت الستة اللي هي المخرج هتبقى كام؟ 18 مش كده 3 في 6 18 الأم ناصبها هضربه في 3 هتاخد كام؟ ثلاثة واحد في ثلاثة في ثلاثة الجد كان بياخد خمسة على ثلاثة هضرب في ثلاثة يبقى هياخد كام؟ خمسة كاملة الشقيقة كانت بتاخد ثلاثة هضرب في ثلاثة هتاخد كام؟ تسعة الأخ الأب والأخت الأب كانوا بياخدوا ثلث واحد صحيح من خمسة الآن هياخدوا كام؟ واحدا صحيحا من ال 18 كانوا بياخدوا ثلث ستة هياخدوا الآن الايه؟ ال 18 يبقى هنا ال- ال- الحل من 18 الأم خدت ثلاثة من 18 اللي هو السدس بتاعها الجد خد إيه هنا؟ خد ثلث الباقي أما أجي أحسب كده كانت الأم بتاخد كام؟ 18 خدت منها ثلاثة من 18 الباقي كام؟ الجد هياخد إيه؟ ثلث الباقي اللي هو خمسة ثلث ال 15 خمسة اللي هي قدامك دي طب الشقيقة بتاخد إيه؟ نصف الجميع اللي هو التسعة الأخ الأب وأخت الأب هياخدوا إيه؟ واحد من ال 18 اللي هو هيتفضل لهم بعد ما أخذ هؤلاء. لما نيجي نحسبها كده نقولوا الأم ثلاثة الجد خمسة يبقى كام؟ ثمانية الشقيقة تسعة يبقى كام؟ 17 من 18 اتفضل للأخ الأب وأخت الأب واحد من ال 18 واحد من ال 18 بنقول هيتوزع على أخ وأخت يبقى في كسر مش كده؟ بوزع بنسبة 2 لواحد يبقى هضرب المسألة كلها في كام؟ في 3 عشان أرفع الكسر اللي عندي هضرب تاني في 3 يبقى ال 18 في 3 ب 54 التلاتة بتاعت الأم في 3 ب 9 الخمسة بتاع الجد في 3 ب 15 التسعة بتاعت الشقيقة في 3 ب 27 الأخ لأب كان بياخد هو والأخت الأب واحد بنسبة 2 لواحد يبقى هو هياخد 2 وهي هتاخد واحد يبقى المسألة الآن صارت من 54 اللي هو حل مختصر زايد بطريقة الثلث الباقي وضحت ناخد اللي بعدها فاضل لنا ايه تسعينية زيد يبقى الصورة الرابعة من ال- الصور الأربعة بتوع زيد هي تسعينية زيد تسعينية زيد عبارة عن إيه؟ نقرأ الكلام بتاعه هنا عندكم في الكتاب بيقول لنا تسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت الأب هي هي زي الصورة اللي فاتت مش كده؟ مش هتفرق كتير هي نفس الصورة اللي فاتت بس كترنا عدد إيه؟ الإخوة للأب بنكتر عدد الإخوة للأب هنا في الصورة اللي زي دي أما أقول عندي أم وعندي جد وشقيقة وأخوان وأخت لأب في صاحبة فرض اللي هي الأم هتاخد إيه؟ السدس الجد له إيه؟ له واحد من ثلاثة الأحظ له إيه الأحظ له هنا؟ الأحظ ليه؟ شوف لما نقول مقاسمة الجد يبقى اثنين الشقيقة واحد أخوان اثنين أخت الأب واحد يبقى كام عدد الرؤوس؟ كام عدد الرؤوس؟ اثنين وواحد ثلاثة والأخوان بأربعة يبقى سبعة مش كده؟ يبقى هنا إيه؟ عدد الرؤوس جد سهمين شقيقة سهم يبقى دي ثلاثة أخوان لأب كام سهم؟ أربعة يبقى سبعة أخت لأب يبقى كام؟ ثمانية يبقى هنا مش ممكن أقول مقاسمة يبقى ايه الافضل للجد تلت الباقي احظ له بدل ما ادخله مقاسمه هديله بالمقاسمه اتنين من ثمانيه باخد الربع ربع ايه؟ ربع ايه؟ الباقي ربع بالمقاسمه هياخد تحسبها كده ما تعرفش تحسبها ها بص كده العدد اللي موجود قدامك عندنا الام شلنا الام الباقي بعد الام عندي نصيب الجد والشقيقة والأخوان والأخت الأب بقول لو كانت مقاسمة يبقى بعدد الرؤوس اللي موجودة هقسم عليهم المال الرؤوس اللي موجودة كام سهم فيهم الجد بسهمين والأخوان الأب بكام سهم بأربعة يبقى ستة أسهم والشقيقة سهم والأخت الأب سهم يبقى كام يبقى عندي ثمان أسهم الجد ليه كام منهم الثمانية دول اتنين من ثمانية من الباقي يعني ليه اتنين من ثمانية يعني ربع مش كده ربع ايه الباقي بعد الأم ربع الباقي بعد الأم يبقى هنا بقول له طب ده انت ليك خيار تاني افضل من هذا الخيار اللي هو ايه؟ ثلث الباقي يبقى هنا في الحاله دي بلغي مساله المقاسمه ما ينفعش ياخد بالمقاسمه لانه اقل للجد ان ياخذ بها يبقى بقول له خد ثلث الباقي احظ لك من المقاسمه طب هو فاضل له ايه؟ قلنا مقاسمه وثلث الباقي فاضل له ايه؟ سدس الجميع سدس الجميع يعني هاخد واحد من سته مش كده؟ بثلث الباقي بقول الباقي بعد الام قد ايه؟ خمسة من ستة هو هياخد تلتهم يعني كام واحد وتلتين من الستة أن حظ له واحد من ستة وواحد وتلتين اه واحد وتلتين يبقى ليه تلت الباقي يبقى من الأول بحل المسألة على أنه ياخد إيه تلت الباقي وامشي على مسألتي في العادة نقرأ كلامه بيقول لنا إيه للأم السدس ثلاثة من 18 للجد تلت الباقي خمسة للشقيقة النصف تسعة يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح اضرب في الخمسة في 18 تبلغ 90 للأم 15 للجد 25 للشقيقة 45 لأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان نشوف المسألة عشان تبقى أسهل علينا أم وجد وشقيقة وأخ لأب اثنين يبقى أخوان لأب م? أخوان لأب وأخت لأب هي دي نفس زي الصورة اللي فاتت بس الصورة اللي فاتت كان إيه؟ أخ لأب واحد م? الآن أخوان لأب أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب الأم هتاخد السدس الجد بالنظر هنا الآن هقول الأحظ له إيه؟ تلت الباقي بديله من الأول تلت الباقي الشقيقة هديها إيه؟ أقول لها هنا تاخدي بالصور الأربعة اللي هي زي ديت الأربعة بقول لها هنا أنت تاخدي النصيب بتاعك اللي هو نصف الجميع نصف الجميع الأخوان لأب وأخت الأب بديهم الباقي تعصيبا المسألة فيها سدس وتلت ونص مسألة من ستة الأم خدت سدس الستة واحد الجد تلت الباقي اللي هو خمسة على ثلاثة الشقيقة بتاخد نص الجميع بتاخد ثلاثة من ستة الباقي هياخدوه جماعة دول عبارة عن تلت واحد صحيح من الستة تلت واحد صحيح من الستة طيب المسألة فيها تلت يبقى هضربها في كام في ثلاثة راس المسألة اللي هو المخرج من ط... الآن 18 3 في 6 ب 18 الأم هتاخد 3 في 1 3 من 18 الجد كان بياخد 5 على 3 من الستة الآن هياخد 5 من ال 18 الشقيقة اللي بتاخد 3 من 6 هضرب في 3 هتاخد 9 من 18 الباقي للأخوان للأخوين لأب والأخت لأب عبارة عن واحد من ال 18 الواحد من 18 هيتقسم كام سهم؟ اه هيتقسم كام؟ خمس أسهم لأن عندي أخوان وأخت يبقى مجموع الأسهم بتوعهم كام؟ خمسة يبقى نقول الخمسة تباين الواحد أضرب المسألة كلها بكام؟ في خمسة بضرب المسألة في خمسة اللي عبارة عن أربعة وواحد مم. بقت من 90 خمسة ب 18 ب 90 الأم هتاخد كانت بتاخد 3 من 18 اضرب في 5 يبقى هتاخد كام؟ اه هتاخد 15 من 90 الجد كان بياخد 5 من 18 اضرب في 5 يبقى 25 من 90 الشقيقة كانت بتاخد 9 من 18 يبقى هضرب في 5 45 من 90 الأخوان لأب والأخت لأب كانوا بياخدوا واحد من 18 حضر في خمسة بياخدوا خمسة من التسعين للأخوين أربعة وللأخت واحد الأخوين طبعا كل واحد هياخد اثنين من التسعين يبقى المسألة كلها هيبقى فيها مسألة من 90 الأم خدت 15 من 90 الجد خد 25 من 90 الشقيقة 45 من 90 الأخوين لأب خدوا أربعة من التسعين الأخت الأب خدت واحدا من التسعين سهلة؟ يعني هي زي حل المسألة اللي فاتت بس كان اللي فات أخ واحد أخ, أخ وأخت لأب الآن أخوين فكبرت المسألة شوية طيب بيقول لنا في مطالب أولي النهى المطالب أولي النهى ده شرح لغاية المنتهى غاية المنتهى كتاب للشيخ مرعي اللي هو صاحب متن الدليل بتاعه وده كأن شرح لكتاب تاني للشيخ مرعي في الفقه بيقول لنا في التتمة بتاعته إن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب آه. فاكر المسائل اللي فات كان عبارة عن إيه في أخ لأب مش كده كان في أخ لأب وكان في أخت لأب الآن بيقول لك الجد معه أختان لأبوين يعني شقيقتان مع الجد شقيقتان وأخت لأب شقيقتان وأخت لأب هحل المسألة إزاي الآن بنظر للأحظ مين للجد الأحظ الجد الأحظ الجد في هنا أديله إيه مقاسمة مش كده لأن عدد اللي معاه أقل من ضعفه لو كان ضعفه أقول له يستوي المقاسمة مع ثلث الجميع لكن الآن العدد اللي معاه أقل من الضعف بتاعه يبقى هنا أقول له الأفضل لك المقاسمة آه هنا لما أقول الجد هيدخل كأخ ومعه ثلاث أخوات يبقى المسألة من كام؟ من خمسة أدي الجد كام؟ أدي للجد اثنين من الخمسة هيتفضل كام؟ اه الثلاثة من الخمسة الأختان الشقيقتان أصلا النصيب بتاعهم كام؟ بياخدوا التلتين التلتين يبقى نقولوا هنا النصيب بتاعهم كان تلتين الآن اللي فاض لهم بعد الجد ثلاثة من الخمسة أقل ياخدوه وما اديش حاجة للأخت للأب يقول لك للجد سهمان لأن يعني المقاسمة خير له للأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في أيدي الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان لهما حتى لو ما كملش التلتين مش هنقص الجد مش هنقص الجد لان هنا بقول الجد ياخد النصيب بتاعه الاحظ له اخذ الاحظ له الباقي ياخدوه الاختين فيقتصر على انه يستردان من اخت الاب اللي خدته حتى لو ما وصلش النصيب بتاعهم للتلتين ولا عول مش هقول احل المسألة خلي فيها عول واقول الجد ياخد المقاسمة واقول الاخت الاختين الشقتين ياخدوا التلتين واعيد المسألة ما فيش عول في المسائل اللي مع الجد في هذه الصورة لانه يعصب الاخوات. إذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم فاضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة للجد أربعة من عشرة ولكل شقيقة ثلاثة من عشرة. شوف الصورة دي عبارة عن إيه؟ أهي جد شقيقتان أخت لأب الجد بقول بالمقاسمة أحظ له لأن عدد الإخوة اللي معاه أقل من ضعفه واضح يا جماعة أنه أقل من ضعفه ولا مش واضح لأن بحسب الرؤوس مش بحسب بأنه العدد اللي موجود بقول الرؤوس بتاعتهم الجد بديله سهمين كأنه راسين وكل واحدة براس واحدة فأقول هنا الشقيقتان والأخت الأب العدد بتاع الأسهم ثلاثة ثلاثة أقل من ضعفه ضعفه أربعة فعلى ذلك الأحظ الجد الآن المقسم بديله اثنين للجد الشقيقتين بديهم اثنين الأخت الأب بديها واحد ده بالمقاسمة طيب المسألة من خمسة الجد خد اثنين من خمسة الشقيقتين بديهم الباقي اللي هو الثلاثة من خمسة وأقول الأخت الأب حجبت بالشقيقتين ما اديلهاش حاجة الآن يبقى المسألة من خمسة الشقيقتين هياخدوا ثلاثة من خمسة يبقى في كسر هضرب المسألة في اثنين يبقى المسألة صارت الآن من عشرة الجد هياخد أربعة من عشرة الشقيقتين هياخدوا ستة من عشرة كل واحد هتاخد ثلاثة الأخت الأب لم تأخذ شيء واضحة الصورة هنا مين مش فاهم صورة سهلة يقول هنا ما فيش إخوة أشقاء ده هي أخت شقيقة ما فيش ذكور في هذه المسألة أخت شقيقة لا دي أختين شقيقتين في هذه المسألة الشقيقتان الأصل لهما الثلثان بس معهم جد وورثهم لو كان المسألة شقيقتان وجد فقط مسألة كده جد ومعه شقيقتان هقول الميراث يبقى ازاي؟ مقاسمة مقاسمة يبقى هنا بعدد الرؤوس الرؤوس الجد هياخد اثنين سهمين الشقيقتين كل واحدة سهم يبقى المسألة هتبقى من كام؟ من أربعة أدي الجد كام من الأربعة؟ اثنين من الأربعة أدي له اثنين لأن الميراث للتعصيب بالتعصيب يبقى الجد ياخد اثنين من أربعة الشقيقتين هياخدوا إيه؟ مع إنه لو المسألة فيها شقيقتين بس وما فيش جد ممكن شقيقتين ياخدوا إيه؟ الثلثين لكن الآن الجد منعهم من ذلك الجد أخذ النصيب بتاعه أن تأخذوا الباقي فلما كانت مع الجد وحدهما أخذتا هذا الشيء اللي هو عبارة عن إيه اثنين من أربعة نص المال جد وشقيقتين جد خد نص الشقيقتين خدوا النص فلما كان أخت الأب مع الشقيقتين هعمل إيه الآن أو المعدة أزود عشان أدي نصيب الشقيقتين أكثر مش كده لكن مش هيوصل للثلثين أو مش مهم ولو كانوا لوحدهم ما كانوش هياخدوا الثلثين كانوا هياخدوا النص فقط فمعهم أخت الأب مش هتورث حاجة بس نكتر على الجد عشان نزاحم في المال فنعطي للشقيقتين الأحظ فاديت للجد اثنين من خمسة واديت للشقيقتين ثلاثة من الخمسة طيب يبقى كده خلصنا مسائل الجد مع الإخوة باب جديد وهو باب الحجب وده من الأبواب العظيمة الهامة في علم الميراث اللي ما ينبغيش لأحد أنه يتكلم في الميراث إلا وهو يحفظ أبواب الحجب يحفظ الحجب ويعرف ايه هو الحجب بحيث انه ما يديش لحد نصيب ويطلع هذا الذي اخذ ليس له نصيب لانه يوجد من يحجبه. ده باب الحجب. نشوفه كده بيقول لنا ايه في الحجب. ده متن الرحبية مهمة جدا تحفظوا أبيات الحجب من الرحبية يقول لنا الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل دهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية وإن أكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب نرجع تاني للأبيات الحد بيقول لنا في الرحبية الجد بدأ به محجوب عن الميراث مين اللي يحجب الجد الأب في أحواله الثلاث في أحواله إيه أحوال الأب الثلاث إيه الأحوال الثلاث إنه يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب أو يرث بالفرض والتعصيب هي أحوال الأب الثلاثة إما الأب يرث الفرض أو يرث تعصيبا كأنه يكون له المال كله مثلا أو أنه يرث بالفرض والتعصيب كان يكون أب مع البنت مثلا أو مع البنات يبقى الجد محجوب عن الميراث بالأب يبقى إذا وجد الأب يحجب الجد الجدات لأن وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه يبقى الجدات إما تكون جدة من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد مش دول الجدات هي أم الأم أم الأب أم الجد الأب مش كده هذا اللي هنا تسقط الجدات من كل جهة بالأم يبقى الأم هي المسقطة للجدات على خلاف بين العلماء في أم الأب هل الأب يسقطها ولا لا يسقطها اللي هيختاره هنا في الكتاب وهو الأرجح إن الأم هي التي تسقط الجدات الأم لكن قد ترث الجدة مع ابنها اللي هو أب المتوفى ترث معه لأنه تأخذ الجدة ميراث الأم فتسقطها الأم على الأرجح في هذه الصورة وفيها خلاف وفيها خلاف فالأشهر عند الشافعية وعند الأحناف أن الأب يسقط أمه الأب يسقط أمه الراجح في المسألة إن فيها حديث أو حديثان في المسألة ضعيفان ولكن يشتد قوة الحديثين بمرسل عن ابن سيرين وفيه أن الجدة ورثت مع ابنها وجد الابن وورثت الجدة معه يبقى على ذلك الجدة التي تسقط وهي الأم تسقط الأم الجدة وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا لنا ابن الابن من يسقط ابن الابن خليه ما يورث الا اعلم الابن الصلبي المباشر هذا يسقطه فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الاخوه يبقى الان بيكلمنا عن الاخوه مين سقط الاخوه م? تسقط الاخوه بالبنينه ومين كمان الاب انهي اب الأدنى ما هوش الجد الأدنى هيدخلوا الجد هيدخلوا معاه مقاسمة يبقى تسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأبناء كما روينا وببني البنين كيف كانوا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان يعني وجد ابن واحد وجد أبناء يبقى ابن ابن أبناء ابن هؤلاء يسقطون الإخوة ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه يعني يقول لك ابن الأم اللي هو مين الأخ الأم الأخ الأم مين يسقطه الجد يسقطه يقول لك يفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد طيب مين كمان يسقط ابن الأم يقول لنا وبالبنات وبنات الابن يبقى إنسان توفي ترك بنتا وترك اخا لام نقول البنت سقط الاخ الام ده ما يورث لان المساله ليست كلاله والاخ الام يرث في مساله ايه؟ الكلال يبقى ابن الام من يسقطه؟ يقول لك الجد فافهموا على احتياطي وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني وبعدها قال بنات الابن مين يسقط بنات الابن؟ اما اجي افكر كده انسان عنده بنت ابن مين يسقطها؟ الابن أو البنت مش كده أو البنتين البنتين لكن إذا كان بنتا واحدا ترث معها بنت الابن ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن ذاكر يبقى هنا في صورة إن ممكن بقى ترث بنات الابن إذا كان معهن ذكر بيسموه الأخ المبارك لأنه كان سببا في الميراث لو فرضنا إنسانا توفي وترك بنتين ترك بنتين ما فيش حد تاني يبقى هنا البنتين لهما الثلثان فرضا طب والباقي حرميه في الشارع وردا ياخذ الباقي كمان ردا عليهما ماشي كده لو أن إنسانا توفي وترك بنتا وبنت ابن بنتا وبنت ابن هنقوم نقول البنت ترث ايه النصف وبنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين وبقية المال يروح فين؟ رد عليهم بنفس النسبة رد عليهم بنفس النسبة. طيب لو أن المتوفى ترك بنتين وبنت ابن بنتين وبنت ابن البنتين يرثنا ايه الثلثين طيب وانت الابن تاخد ايه ولا حاجه يبقى هنا خدوا ال- النصيب كلهم ما- هي ما خدتش حاجه طب والباقي يروح فين هم هياخدوا برضه رد عليهما يبقى البنتان اخذ المال كله فرضا وردا وبنت الابن ما خدتش حاجه لكن لو في ابن ابن مع بنت الابن دي سواء اخوها او ابن عمها م، يبقى هنا يقول لك الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ده هنسميه الاخ المبارك بقى وجود الاخ ده معاها او ابن عمها موجود معاها فورث تعصيبا الباقي يبقى البنتين هياخدوا ايه التلتين الفرض بتاعهم الباقي لابن الابن مع بنت الابن تعصيب معها ذكر الآن أخذ معها الباقي تعصيبا فكان سببا في ميراثها إن ما كانش ده موجود كان البنتين خدوا المال كله فرضا وردا أدي اللي بيقول لنا ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر زيهم بالظبط ايه الاخوات الاخوات يبقى هنا نقول انسان توفي ترك اختا شقيقه ترث النصف فرضا والباقي ردا ترك اختين شقيقتين يرثن الثلثين فرضا والباقي ردا اختا شقيقه واختا لاب لو الشقيقة هتاخد النصف الأخت الأب تاخد السدس تكملة الثلثين وبقية المال ردا عليهما بنفس النسبة ترك المتوفى شقيقتين وأختا لأبي الأخت الأب تاخد حاجة ما تاخدش حاجة الآن يبقى الشقيق هياخدوا المال كله فرضا وردا مش كده طيب لو الأخت الأب معاها أخ الأب يحصل ايه يعصبها الآن يبقى ده أخ مبارك أيضا إن كان سببا في إرث هذه لو كانت وحدها ما كانتش تجد حاجة ولكن مع أخ يبقى هيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وده اللي بيقوله لنا هنا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية وإن يكن أخ لهن حاضرة عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب وليس ابن يعني هنا احتراز بقى احتراز إيه الاحتراز عايز يقول لك إن مسألة البنات لو المتوفى ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن هنقوم نقول هنا نقول البنت هتاخد النصف وبنت الابن هتاخد السدس تكملة الثلثين وابن ابن الابن هياخد الباقي تعصيب الباقي تعصيب ماشي كده يبقى هنا أخ- ادينا البنات حظا وادينا طيب لو ان المسألة فيها بنتان المتوفى ترك بنتين وترك بنت ابنه البنتان يأخذن الثلثين بنت الابن تاخد ولا حاجة ما ح- يبقى هنا التانيين هياخدوا التلتين والباقي ردا عليهم طب لو فرضنا هي الصورة نفسها ترك بنتين وترك بنت ابن وترك معها أخاها ابن ابن قلنا ده الأخ الإيه المبارك بسببها هياخدوا الباقي تعصيب مش كده سواء ده كان في الدرجة بتاعتها اللي هو ابن ابن أو أنزل منها أو أنزل منها سيعصبه واضح يبقى هنا الآن البنتين أخذوا التلتين بنت الابن معها ابن ابن ابن ابن أنزل منها خالص أنزل منها خالص عصب هذه التي فوقه عصبها أخذ الباقي تعصيبا هو معها واضح آه طب هل الصورة دي تنفع في الأخوات بيقول لك لا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب يبقى هنا الصورة لو أن إنسان توفي ترك شقيقتين ترك شقيقتين م? وترك ابن أخ وبنت أخ ابن أخ وبنت أخ هنا نقول الشقيقتين لهما إيه لهما الثلثان بنت الأخ لا حالة ابن الأخ ليه الباقي تعصيب هل نقول يعصب أخته هنا لا يعصب لا يعصبها يبقى ابن الأخ ما يعصبش هذه لا نقول صورة تانية الإنسان المتوفى ترك شقيقتين وترك أختا لأبي أختا لأبي الآن نقول الشقيقتين ياخدوا المال كله الأخت الأب ملهاش حاجة طيب شقيقتين وترك ابن أخ لهذا المتوفى الشقيقتين أخذوا إيه التلتين ابن الأخ أخذ الباقي تعصيبا طيب ترك شقيقتين وترك أختا لأبي وأخا لأب أختا لأب وأخا لأب يبقى الميراث الآن هيكون إيه الشقيقتين لهما الثلثان الثلثان الأخت الأب والأخ الأب له الباقي تعصيب إذا خلاص يا شيخ؟ له الباقي تعصيب هنا بيقول لنا ليس ابن الأخ بالمعصب من مثله من في درجته لا يعصبه ولكن هو ياخذ المال كله عصبة لأن بنات الأخ أرحام ما فيش لهم ميراث ولا يدخلون في التعصيب ما هماش زي أبناء الابن وبنات الابن فلا يعصب من مثله ولا من هو أعلى منه في النسب طالما أصحاب الفروض أخذوا الفروض بتاعتهم يبقى هو ياخد الباقي تعصيب أزل شيء. الحج بيقول لنا هو لغة المنع مأخوذ من الحجاب ومنه الحاجب ده برضو من مطالب أولي النهى بيقول لنا الحجب لغة المنع مأخوذ من الحجاب ومنه الحاجب الحاجب لأنه يمنع من يريد الدخول وحاجب العين أنه يمنع ما ينحدر إلى العين اصطلاحا عبارة عن منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين تعريف الحجب وهنا أفضل أما نذكر التعريف هنا في الكتاب بتاعنا دخل في الموضوع على طول فهنا التعريف تعريف جيد اصطلاحا إيه هو الحجب يقول لنا منع من قام به سبب الإرث يبقى واحد وارث حجب هذا الوارث بسبب من الأسباب إما من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه أو من أوفر نصيبيه ده الحجب يبقى اصطلاحا منعه من قام به سبب الإرث يبقى هو سيرث ولكن وجد من يمنعه يبقى على ذلك إيه أسباب الميراث أسباب الميراث آه ثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب يبقى من قام به أسباب الإرث نكاح ولاء نسب منع هذا من الإرث بسبب من الأسباب أو كان له حظ كبير أخذ الحظ الأقل فعلى ذلك هذا يسمى بالحجب يبقى الحجب منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه الحجب ضربان قسمان يعني حجب نقصان وحجب حرمان يبقى في حجب يحجب الإنسان نقصانا زي ما ذكرنا الزوج بياخد النصف يحجب إلى الربع الزوجة بتاخد الربع تحجب إلى الثمن وهكذا يبقى الحجب إما حجب نقصان وإما حجب حرمان والحجب نوعان أحدهما بالموانع والثاني بالشخص حجب بالموانع اللي هو يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين الرق والقتل بدا مانع من موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين النوع الثاني اللي هو حد بالشخص يبقى هنا انسان هياخد بس في واحد قبله يبقى اللي قبله ده هو اللي هياخد مكانه نقول الجد محجوب بالاب يبقى في شخص كان قدامه اخذ منه المال الحجب بالوصف يقول لك احد نوعي حجب الحرمان الحجب بالوصف يعني يقول وجدت صفة في هذا الإنسان استحق معها أن يمنع من الميراث اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين يبقى هو كان كان ابنا يرث ولكن لكونه كافرا ما يرث من المسلم يبقى هنا اختلاف الدين انه قتل مورثه يبقى لا يرث بذلك انه رقيق ومورثه حر يبقى لا يرث بذلك الحجب بالشخص وهو الحجب نقصانا فيدخل على كل الورثة الحجب بالشخص يعني وجد شخص منع هذا أو نقص هذا وهو سبعة أنواع انتبهوا للسبعة الأنواع الأول أن ينتقل من فرض إلى فرض الانتقال من فرد إلى فرد أي زي إيه نقوله كالزوجين الزوج ينتقل من النص إلى الربع الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس وهكذا يقول لنا هذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب من له فرضان يعني بنت الابن لو لوحدها هتاخد إيه النصف لكن لما وجد معها البنت صار النصف بتاعها إيه الآن سدس تكملة الثلثين وهكذا طيب والأخت للأب نفس الشيء الثاني الانتقال من فرض إلى تعصيب الانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين نقول البنت بتاخد النصف صاحبة فرض هي الآن لكن لو معاها أخوها هتاخد إيه تعصيبا إذا كان مثل حظ الأنثيين فانتقلت من نصف المال إلى التعصيب فهذا أقل لها كذلك اللي بياخدوا الثلثين ولو بنتان لهما الثلثان فإذا وجد معهما ولد يبقى هينتقلوا للتعصيب الولد هياخد النص وهما ينقسم بينهما النصف الباقي. الثالث الانتقال من تعصيب إلى فرض كان بيرث بالتعصيب الآن هياخد الفرض بتاعه زي الأب لو أن إنسانا توفي وترك أبا يبقى هو ياخد المال كله تعصيبا لكن ترك أبا وابنا هقول للأب خد إيه الآن اه السدس بتاعه خد انتقل من التعصيب كان هياخد الكل هياخد الان الفرد بتاعه يبقى هنا في حق الاب والجد الرابع الانتقال من تعصيب الى تعصيب من تعصيب الى تعصيب وهذا في حق الاخت لغير ام الحق في حق الاخت لغير ام نقول لها مع اخيها اقل مما لها مع البنت الأخت لغير أم نقول لو أن إنسانا توفي وترك بنتا وأختا شقيقة أو أختا لأب البنت لها إيه النصف الأخت سواء شقيقة ولا الأب لها إيه الباقي الباقي لأنها الآن عصبة مع الغير عصبة مع الغير واضح يبقى هنا الإنسان اللي تركها المتوفى ترك بنتا وترك أختا شقيقة مثلا أو أختا لأب البنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة أخت المتوفى نقول هذه عصبة مع الغير كانت عصبة الآن لو أن هذه الأخت الشقيقة كان معها أخ هنقول تنتقل من تعصيب لنوع تاني من التعصيب هنقول البنت تاخد إيه النصف الأخت الآن معها أخ هينتقل للتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين هيقل النصيب بتاعها فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت لو فرضنا الصورة بدل ما متوفى ترك بنتا وأختا لا ترك أخا وأختا يبقى هنا الآن الأخت هتاخد تعصيبا المال ينقسم على ثلاثة لها واحد من ثلاثة ولأخيها اثنين من ثلاثة الخامس المزاحمة في الفرد المزاحمة في الفرد في حق الزوجة مزاحمة يعني إنسان تزوج امرأة ومات عنها هتورث منه إيه الربع مفيش أولاد لو في أولاد هترث التمن لو كان له زوجتان يبقى هنا المزاحمة الآن هو الربع أو التمن اللي هنقسم بينهم لو له أربعة هو نفس الربع أو نفس التمل ينقسم بديس معناه المزاحمة يبقى هو هو نفس الفرض ولكن مع وجود غيرها نزل الفرض عن شيء إلى شيء آخر كذلك في حق الجدة في حق الجدة وما قالش في حق الأم ليه ما فيش واحد هيبقى ليه أمين ولا في هيبقى له ما فيش واحد ليه أمين فلذلك ما قالش الأم قال الجدة ممكن يكون له جدتان جدة من ناحية الأب وجدة من ناحية ال ال الأم وجدة من ناحية الجد ثلاث جدات يبقى دي المزاحمة إن يتعدد الجدات لكن ال ال الأب ما يتعددش الأب ولا نقول الجد لأن الجد واحد بس يرث حتى لو كانوا كذا جد الأقرب هو الذي يرث طيب السادس المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأبي المزاحمة في التعصيب لو أن إنسانا ترك أخا شقيقا هيرث المال كله تعصيبا ترك أخوين شقيقين يبقى يتقسم هيقل النصيب بتاعه ترك عشر أشقاء هيقل النصيب طيب ترك أبا الأب هو نصيبه هو مش كده هل ممكن يترك أبوين مش ممكن لذلك بيقول لك في غير الأب المزاحمة في التعصيب في غير في حق كل عاصب غير الأب لأنه لا يتعدد والجد هيكون زيه سابعها المزاحمة في العول المزاحمة في العول يعني البسط بتاع المسألة يطلع أكبر من المقام بتاعها وهيجي في باب اسمه العول نتكلم عنها فيقول لنا مثلا ممكن المرأة يكون لها تمن المسألة بالعول كانت بتاخد التمن 3 من 24 بالعول بقى الثلاثة من كام؟ من 27 يبقى الآن هل ده تمن؟ بقى تسعة يبقى التمن بتاعها صار تسعة يقول لك المزاحمة في العول كما صار سمن المرأة في المنبرية تسعة ونصف الزوج في الغراء ثلثة وسدس الأم في أم الفروق عشر عشرة وهكذا وهيجي الكلام اللي فيها النوع الثاني من نوعي الحجب بالشخصي حجب الحرمان حجب الحرمان يقول لك لا يدخل على ستة من الورثة أن يحرم من المال اللي هو حجب بالشخص ولكن قد يحجب حرمانا بالوصف بالوصف اللي هو ايه رق وقتل واختلاف دين لكن بالشخص هؤلاء لا يدخل عليهم حجب الحرمان الزوجان الأبوان الولدين يبقى هنا الزوج والزوجة عمرهم ما يتحجبوا حرمانا أبدا قلنا لهمش حاجة لا. الأب والأم ما يتحجبوش حرمانا أبدا الابن والبنت لا يحجبون حرمانا ده الكلام اللي فيها ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب وهيجي التفصيل اللي فيه والمرة الجاية نذكر كلام المنار السبيل إن شاء الله نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين